أمل يهديه طبيب أيوة بسم الله الرحمن الرحيم السادة المشاهدين السيدات المشاهدات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته آه سوف نتحدث في حلقتنا اليوم إن شاء الله عن آه مجموعة من الاضطرابات النفسية آه تكاد تكون القاسم المشترك بين مرضى المترددين على مختلف التخصصات الطبية هذه الاضطرابات في ظاهرها انها اضطرابات عضوية ولكن الغالب بيبقى منشأها هو علة نفسية او اضطراب نفسي هذه الاضطرابات هي مجموعة تتكون من اكثر من اضطراب اشهرها بل الأكثر تواجدا في العيادات الخارجية والأكثر إزعاجا بالنسبة للمريض وأهل المريض هو ما يسمى بالاضطراب التحول اللي كان في الماضي يسمونه الاضطراب الهستيري اللي هو غالبا ما بنلاقي بنت في سن 17-18 سنة جايبينها أهلها في منتصف الليل أو في طوارئ المستشفيات بحالة يا إما من العمى الكامل أو حالة من الخرس الكامل عدم النطق أو حالة من الشلل النصفي أو الشلل الكلي أو حالة من عدم الحركة طبعا هذه الأعراض لا تتخيل مدى إزعاج هذه الاضطرابات بالنسبة لأهل المريض لأنه فجأة بيلاقوا البنت ما بتتكلمش خالص أو البنت ما بتقدرش تتحرك أو البنت ما بتشوفش ليه بقول البنت لأنه هي نسبة انتشارها في البنات عالي جدا طبعا ممكن تصل النسبة إلى خمسة لواحد ما بينها ما بين الذكور ما بين الإناث ما بين الذكور هذا الاضطراب النفسي الشديد بيخلي حتى الأطباء في التخصصات الأخرى في حيرة من أمره شوية لأنه لابد أن أن يستبعد أن يكون هناك اضطراب عضوي لأنه مش كل الاضطرابات النفسية بهذا الشكل تيجي بنفس الصورة الكلاسيك اللي هي مكتوبة في الكتب أحيانا بتيجي بصور مختلفة تماما وأحيانا بيبقى فيه حاجة عضوية ليست على البال ولا على الخاطر زي ما بيقولوا فرقم واحد إن احنا بنتقصى الأسباب العضوية بعمل فحوصات اللازمة بعمل أشعات مقطعية بالكمبيوتر على المخ لكي نستبعد أن تكون هناك أي نوع من الجلطات أو أي نوع من نزيف المخ أو أي خلل في منطقة من مناطق المخ تؤدي إلى الشلل بعد استبعاد كل هذه الأسباب العضوية الواضحة نبدأ نبحث عن الأسباب النفسية ولكن بالفحص الإكلينيكي لهذا المريض أو هذه المريضة بالمعنى الأصح نستطيع أن نضع أكثر من 70% من التشخيص المبدئي لهذه المريضة أولا مريضة جاية 17-18 سنة الغالب يعني في هذا السن أو 20-22 جاية وهناك عامل مرسب اجتماعي يعني في سبب في استرس موجود في ضغط موجود حصلت مشكلة معينة في البيت مشكلة طارئة لها علاقة بهذا الاضطراب الحاجة الثانية انه هنلاقي انه التوزيع التشريحي للأعراض التي تأتي بها هذه الفتاة أو هذا الولد ليس أو مش ماشية مع التشريح العضوي للاضطرابات العضوية يعني هنلاقي مثلا الفتاة اللي عندها شلل هستيري جاية مش قادرة تتحرك خالص تماما ممكن من خلال الفحص الإكلينيكي بنحط أكتر من 90% أن هذه الفتاة ليس بها شيء عضوي توزيع ضعف العضلات الرفلكسس اللي موجوده عدم وجود العلامات أو العلامات العصبية الخفيفة جدا جدا اللي بنقدر نلقطها من العيان أثناء الفحص جاية المريضة بشلل مثلا دراعها الشمال ما بيتحركش ورجلها اليمين ما بتتحركش فمش ماشي معانا مع أي توزيع جغرافي جاية المريضة مثلا بفقدان النطق الكامل ما بتطلعش اي صوت خالص مرة واحدة آه، انت عارف لما يبقى فيه ال- الحبسة الصوتية نتيجة لخلل عضوي بتبقى بتبدأ آه، بطريقة آه، متدرجة من خلال انه بيبدأ يتلعثم في الكلام وبيبدأ يط- ي- يت- يعني يبدأ ياكل بعض الحروف يبدأ ما يفهمش ال- ال- الحاجة اللي يتقال له عليها التعبير آه، اللغوي عنده عن الأشياء ما يعرفش يسميها بمسمياتها كل هذه الأشياء ما بنلاقيهاش موجودة في هذا الاضطراب ولكن بيقول لك مرة واحدة البنت فقدت النطق الحاجة الثانية يقول لك البنت ما بتشوفش ممكن آه، بعد الفحص ال- الكلينيكي في العيادة الخارجية وبنحط الخطوط العريضة لتشخيص هذه الحالة آه، بعد ما عملنا طبعا الأشعاعات والفحوصات وطلع انه مفيش حاجة عضوية موجودة فبنبدأ نحط تشخيص هذا بيسموه ال conversion disorder او الاضطراب ال- التحولي اللي كانوا بيسموه في الاول الاضطراب الهستيري طيب فكرته الاضطراب الهستيري ده ايه او الاضطراب التحولي انه بيبقى موجود آه، مشكله معينه احيانا في بعض الشخصيات اللي ما عندهاش مقدره على المواجهه اللي هي بتعبر بجسمها اكتر ما تعبر باللفظ المباشر ف- فمثلا على سبيل المثال لو هي تعرضت لاذى آه، معنوي بالكلام ومش قادره ترد فيقوم يجي لها حبسه في الصوت لو هي تعرضت لموقف إهانة جسدية حد ضربها مثلا على وشها فهي المفروض ال- رد الفعل انه ال- العضو اللي هيتحرك عشان يضرب اللي هو اليد فتقوم ايدها ما بتتحركش اطلاقا لو تعرضت لموقف مخيف آه، يستلزم الهروب من هذا المكان وما عندهاش مقدرة للهروب فتقوم آه، مش قادرة تتحرك يعني رجلها مش قادرة تتحرك آه، كل هذه الأشياء بتتم على مستوى اللاشعور وليس على مستوى الشعور لأنه ما يتم على مستوى الشعور بنسميه مسمى آخر وهو ادعاء المرض وهناك فرق ما بين ادعاء مرض وما بين الاضطراب التحولي الاضطراب التحولي يا جماعة هو مرض وليس آه، آه، تمثيل وليس ادعاء آه، لانه كله بيتم في مستوى ال- ال- الصراع اللي بيدور في اللاشعور ان انا عايز اعبر ومش قادره عايز اضرب ومش قادره عايز اجري ومش قادره ف آه، بتستعيض بالتعبير ال- الجسدي لو احنا آه، اخذنا آه، تاريخ مرضي عن ال- الاسره هنلاقي في اضطرابات موجودة داخل الأسرة قد يكون في اضطرابات على مستوى الشخصية يعني مثلا هنلاقي سمة من سمات هذه الشخصيات أو من بعض سمات هذه الشخصية آه، بتكون الشخصية الهستيرية اللي هي اللي دائمة ال- ال- ال- التعبير عن مشاعرها بال- بالجسد وليس بالكلام آه، مشاعرها سطحية آه، آه، مطالبها عايزة آه، تطلب الحاجة فتلبى مطالبها بطريقة سريعة آه، تلاقي كمان الجزء الثاني ان هي شخصيات بتبقى آه، م- بتحاول لفت الانظار اليها لفت الانظار اليها يعني ايه يعني تبقى موجوده في الجلسه لابد ان هي تبقى محط انظار الجميع لو ح- لو لو لو حدث انه انه ما كانتش محط انظار الجميع او تنتقد بتصاب باحباط شديد جدا جدا وممكن تصل الى درجه التعبير بالجسد ويغمى عليها وتقعد ال- الإغماء كمان تاني اللي هو بيجي لنا حالات آه، مغمى عليها و- و- و- وجاية متشخصة من بعض الأطباء إنه عندها صرع آه، إكلينيكيا لابد للطبيب النفسي أن يفرق ما بين نوبات الصرع وما بين النوبات الهستيرية أو التحولية لأنه في نوبات الصرع الحقيقية بيجي المريض آه، عنده تشنجات ممكن بيعض لسانه آه، بنلاقي دم موجود في بقه بنلاقي ممكن تصل إلى درجة إن هو أثناء نوبة الصرع ي- آه، عفوا آه، ما يقدرش يتحكم في ال- ال- نزول ال- ال- البول فيحصل تبول أثناء ال- النوبة كل هذه الأشياء آه، بتفرق لنا ما بين النوبات الصرع الحقيقية وما بين نوبات الصرع الهستيرية ال- المشكلة في تعامل ال- الطبيب مع آه، ال- هذا النوع من ال- من المرضى يعني الغالب هم بيجوا استقبال المستشفيات والغالب في استقبال في استقبال المستشفيات بالليل بيبقوا أطباء آه، ليس عندهم آه، دراية بالطب النفسي وبيبقى آه، للأسف الشديد طبعا عشان الطب النفسي مادة لا تدرس على مستوى البكالوريوس أو مهضوم حقها على مستوى الدراسات الثانوية ما تحت ال- البكالوريوس آه، بتلاقي ثقافته ثقافة الطبيب كثقافة عامة الناس عن الطب النفسي ف- فأو من أول وهلة بيقول هذه مدعية المرض فبيعمل بقى حاجة لا أدمية يعني أحيانا ممكن يضرب المريض آه، عشان يفوق لو هي مغمى عليها أحيانا يجيبوا للأسف الشديد حاجات آه، يرشوها في في في في, في أنف المريض ودي تبقى مهيجة آه، بطريقة بشعة ومؤلمة بطريقة بشعة فبيحاول يفوق المريض بهذه ال- الأشياء هو صراحة بيبقى عنده عذر لأنه الأهل جايين وهم في حالة من الارتباك وحالة من القلق والتوتر فعاوز يريح ال- ال- المرضى بأي طريقة المشكلة الخطوة الثانية أنه حتى ما, بي ما بيسمعش المريض ولا بيسمع المريض لأنه قد يكون مشغول قد يكون آه، ما عندهوش فكرة في التعامل النفسي مع هؤلاء المرضى فبيمشيهم ويقول للأهل خلاص البنت اتكلمت ومشيت فبترجع كل ما تتعرض لمشكلة بت بت بتكرر نفس ال ال ال الأعراض مرة تانية فهو ما حلش مشكلة كده إنما هو حل مشكلة مؤقتة ولكن ما عالجش أسباب المشكلة ولكن علاجها بيبقى إيه؟ بيبقى آه إنه لازم أسمع المريض بطريقة مريحة لابد أبدأ أطمئنه وأشرح له إيه اللي بيحصل بالظبط فبقول له يعني أنت ما بتدعيش المرض أنت اللي بتعمله ده غصب عنك ولكن تعال نجرب طريقة تانية إنه إزاي تعبر عن آه، آه، احتياجاتك او ال- عن الحاجات اللي انت عايزها باللسان افضل ما بتعبر بالجسد آه، فبتلاقي كم من المشاكل صراحة غير عادية فبيبدأ يديك الأمان في البداية فبيبدأ يتكلم بقى وتبدأ معاه اللي هو حوار جلسات العلاج النفسي أحيانا بعض المرضى آه، بيبقى الحجز في المستشفيات سلاح ذو حدين يعني أحيانا حجز المريض في المستشفى أو تنويمه في المستشفى بيبقى هي عبارة عن عملية تثبيت آه، لهذا المريض انه يعيش في دور المريض تماما لانه ال ال لو احنا درسنا في ال psychodynamics بتاعته او ال ال على المستوى التحليلي النفسي هنلاقي هناك فيه آه، مكسب اولي ومكسب ثانوي بيحاول المريض يحصل عليهم الاثنين هناخد اتصال طيب ونرجع لكم اهلا ام عمر اهلا بحضرتك أهلاً بقول بيك.
حضرتك انا ابني عنده ثلاث سنين وما بيتكلمش آه، فانا كنت ك- يعني كشفت له كتير وعملت له آه، اشعاعات كتيره آه، على السمع وعلى المخ وكده عشان أت- اتاكد برضه ان ال- يعني آه، بس في كذا حد قال لي يعني ممكن يبقى عنده زي سمات توحد وانا طيب.
سمعت ان هو ما بيتكلمش خالص ولا بينطق كلمات معينة
لا يعني انا مثلا لو يعني لو كتير بذلت مجهود عشان كلمه ممكن يقولها اه يعني ما بيقولش بابا ماما لا لا ما يقولش بابا وماما آه.
بس آه، المشي بتاعه ماشي في السن الطبيعي
ب- بالنسبه لايه المشي يعني حبى زي الأطفال العاديين بدأ يمشي آه، في هو في- في- توأم مع مع اخته آه كانت هي سابقاه شويه وانا قلت يعني كنت بسمع ان البنت بتبقى سابقه الولد اه يعني سابقاه اللي هو المعتاد ما بين البنت والولد اللي هو احيانا الفروق بيبقى في بعض البسيطة، الفروق شهرين مثلا الحاجات إن- دي.
انما لحد ما في حدود الطبيعي لا هو اه يعني اه انما الكلام يعني هو المفروض الطفل عند سنة يقول بابا ماما عند سنتين يبدأ يكون جمل عند ثلاث سنين لا، يبدأ ما- يفهم معنى لا، ما الجمل بيقولش ما فيش الكلام ده لا ولا طيب بابا التواصل ولا- بتاعه التواصل بتاعه معاكي آه، لما تندهي له يجي لك لما تطلبي منه حاجة يروح يجيبها لا
يعني تحس ان هو في وادي تاني خالص اه إيه، اه يعني غالبا آه، انا اكتشفت ده يعني مثلا من سنه كده آه آه.
كنت بسيبه قدام الاغاني بتاعت الاطفال وكده ومش عارفه ايه ابتديت آه ما قالوا لي كده فابتديت ما سيبوش لوحده واخده وكده و- هو دلوقتي بيبقى قاعد معانا وكل حاجه و
ايوه بس انا التركيز قصدي بتاعه انا مش- قصدي يا ام عمر بصي في تواصل ما بين الاطفال وما بين الاب والام مع الاطفال يعني لما تندهي له تقولي له يا عمر يجي لك جري مثلا ولا هو مش هنا خالص لا آه لما الاقيه مثلا واقف قدام التلفزيون عشان انا اقول له يا عمار فيروح باصص لي كده وازعله فيرجع ي- يرجع طب آه.
عينيه عينيه بتبقى متواصله مع عينيكي ولا مفيش تواصل على- حتى على وهو مستوى بيبي العينين صغير ما كانش متواصله تماما بس مش انا متواصلة.
بحس ان كل ما بيكبر شويه التركيز شويه في الحته طب هل دي.
هل بيردد كلمات نمطيه آه، او يهز مثلا دماغه هزه نمطيه متكرره ما عندوش اللازمات دي آه، الاول كان بيعمل كده اه الاول ودلوقتي هو هو يعني انا شايفه بس في ميزه ان هو في حاجات لما بيكبر شويه بيتخلص منها طيب آه، ده كنت بتاخدي ادويه وانت حامل فيه
آه، الادويه العاديه بتاعت ال- الفيتامينات والحاجات دي لكن لا ما خدتش ادويه تاني طيب ه- هرد على حضرتك هرد على حضرتك ان شاء الله ماشي شكرا
طيب آه، دي حاله طبعا خرجتنا عن الموضوع اللي بنتكلم فيه ولكن فعلا حاله آه، بنشوفها كتير في العيادة وبنشوف منها الصحيح وبنشوف منها الخطأ أصبحت كلمة توحد دلوقتي كلمة مرعبة بالنسبة لل... لل... للأسر لأنه مش سهل جدا أنه أحكم على الطفل أنه عنده توحد ولكن قد يكون بعض عنده بعض من مظاهر التوحد مظاهر التوحد يعني إيه؟ أن المفروض التواصل اللي عند الطفل بيبقى على مستوى تواصل العينين مش موجود إطلاقا على مستوى التواصل اللفظي مش موجود الطفل ده بيبقى ليه سمات تانية كتير بنسميه حتى الطفل الجماد الطفل الجماد اللي هو عايش في وادي تاني لوحده خالص بيكرر حركات نمطية بيكرر أصوات نمطية بيحاول التلامس يعينه والتواصل بتاعه بيبقى عن طريق الجسد بيبقى عنده تأخر في النطق بيبقى عنده لما نعمل لهم مقياس ذكاء هنلاقي مستوى الذكاء بتاعهم طبيعي وإن كان في في أكتر من 40% منهم بيبقى عندهم إعاقة في في مستوى الذكاء هناخد اتصال نورهان ايوه السلام عليكم أهلا بحضرتك وعليكم السلام ورحمة الله لو سمحت يا دكتور أنا عندي 17 سنة أيوة وعلى طول بشعر بضيق في الصدر و... وعلى طول نبضات قلبي سريعة و... وامبارح كنت في المدرسة و... وحصل لي حالة إغماء أغمى عليا وما قدرتش أتنفس فالدكتورة بتاعة المدرسة يعني يعني قالت لي إن أنا عندي حساسية وأنا أساسا عندي حساسية أساسا دي أنفية قبل ما يغمى عليكي في حد زعلك في المدرسة؟
لا لا ما كانش في اي حاجه انا كنت قاعده كويسه جدا آه.
بس انا يعني شعرت بدوخه وصداع جامد وبعد كده ما قدرتش بقى اغمى عليا دي أول مرة يا نورهان تحصل لك الإغماء ولا حصلت لا.
لك قبل كده؟
حصلت لي كتير بتتكرر كتير اه في البيت الدكتورة بتاعة بتتكرر؟
المدرسة- اه بتتكرر كتير في المدرسه وفي البيت في لازم كتير.
قدام الناس ولا ممكن لوحدك آه، يغمى عليكي؟
لا قدام الناس عارفة يا نورهان إغماء يعني إيه؟ يعني ما بتحسيش بحد حواليكي خالص ايوه ما انا عارفه آه
و- وتفوقي الدكتورة وتفوقي تلاقي امبارح- نفسك مثلا في مكان تاني ممكن ناقلينك شايلينك على السرير حاطينك حاجة ايوه ايوه آه.
هم ب... يعني امبارح آه.
ال... يعني امبارح المدرسين حطوني على كرسي ودخلوني اوضه تانية آه دي فانا بتحصل لك وأن عندك كام سنة؟
لا يعني ده من حوالي تالتة اعدادي كده آه، حد قال لك عندك حاجة في القلب ولا حاجة ورحت عند دكتور قلب؟
لا هي دكتورة المدرسة امبارح قالت لي عندي حساسية صدر حساسية في الصدر ما تعملش إغماءات يا نورهان هرد على حضرتك دلوقتي وهشرح لك الحالة بالظبط
او هو هي قالت لي او حالة نفسية ه- ه- هشرحها لك دلوقتي يا نورهان حاضر يعني خلاص ذلك السلام عليكم ماشي شكرا وعليكم السلام ورحمة الله آه، انا انا هرجع بس لام عمر تاني فبقول لها المفروض الطفل ده يعرض فعلا على على طبيب نفسي ولو عنده مظاهر ال- ال- التوحد آه، بيبقى ليه آه، مداخل علاجية كتير جدا وبتجيب نتيجة منها ال- البرامج السلوكية ومنها بعض الأدوية ال- اللي بتحسن آه، ال- التواصل اللفظي والتواصل غير اللفظي فرجاء ان هي تعرضها من غير ما تبقى قلقانة ولا حاجة فان شاء الله آه، مش هيبقى عنده على فكرة كلمة توحد دي ما هياش ترجمة دلوقتي ما هياش ترجمة آه، صحيحة ل- لمرض الأوتيزم ولكن الترجمة ال- الصحيحة هي آه، مرض الذاتوية عشان دي بس لل... آه، للعلم لأنه كلمة دارجة دلوقتي وكله بيقول لك توحد توحد لأنه هو يتوحد مع من ما فيش عنده توحد خالص ولكن هو الذاتوية هو الطفل الذاتي اللي عايش آه، في عالم آه، مختص بيه آه، طيب هناخد اتصال تاني أم محمد أم محمد ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله لو سمحت بنت بنتي عندها تسع سنين وبعدين آه، هي باباها كان وحيد على ثلاث بنات وكانت مامته مربياه وبابا متوفي وهو صغير فالمهم هو عصبي قوي قوي وكره صنف الحريم نهائي يعني حتى هي جابت ولد ما كانش عايز يخلف تاني برضه عشان مش عايز بنات أيوة المهم لما خلف ولد دلوقتي هو بينام جنبه على طول والبنت ايه انا قلت لها اضطري بقى تنام جنبها عشان نفسيتها وكده آه.
المهم هم مسافرين بره فلما جت في الصيف ليله السفر ورتني يوم كان فظيع جدا يعني انا خايفه هي تيجي عشان ما اشوفش اليوم اللي انا شفته ده ليه بس عيط عملت إيه تتصرخ تقول لي يا تيتا انا بحبك انا مش عايزه اروح لبابا انا مش مم.
عايزه اروح وكانت جات لها حاله هستيريا جامده قوي في نص الليل كده وما كانتش عايزه تسافر ابدا آه وهو فظيع مش بي... مش بعملها حلو خالص يعني بعمل الولد معامله يعني كاره الام والبنت وصف اخواته وكله الستات آه فمش عارفه بصراحه هو ده الدكتور نفساني لما تيجي ولا اعمل ايه مش عارفه يعني أنت بتشتكي من, ال... من للأب ولا للبنت البنت اعمل فيها ايه لأن الاتنين.
خايفه لما تيجي طيب.
يجي لها نفس الدور اللي انا شفته آه كان في نص طب الليل بيبقى دور عصبي بيبقى شديد.
ظاهر عليها اي اضطرابات عصبيه تانية غير ان هي مش عايزه تروح مامتها لوالدها تقول لي لو في اي حاجه مثلا مش عايزه اجيبها لها حاليا الاقيها بتصرخ بتصرخ على طول بتقول لي صوتها عالي بتصرخ على بتصرخ طول اه آه، مستواها الدراسي معقول يعني هي كويسه جدا وكل حاجه وبعدين لو قلت درجه بسيطه بنمسكها بهدلها.
والدتها فين دور والدتها دي والدتها يعني نفسيتها زفت برضه لان بتقول لي ما بيسمعنيش ولا وانا قاعده في البيت زي قلتي بالظبط وماليش راي في اي حاجه وحالتها وحشه جدا يعني حتى ان انا من زمان والله تقول لي طلعت من طيب.
البنت طيب ه- هرد على حضرتك يا أم محمد ان شاء الله حاضر، شكرا.
ماشي شكرا آه ناخد الحالة الثانية اللي هي نورهان اللي بتشتكي ب آه، 17 سنة في مرحلة في سن في مرحلة ال- ال- المراهقة آه، بتشتكي في ضيق في الصدر وإغماء وضربات قلب زيادة وبقالها فترة الكلام ده بتشتكي منه آه، ده آه، هي- هيلفت نظرنا لل- لل للصورة الإكلينيكية للاضطراب الثاني من اضطرابات ال- آه، النفس الجسدية اللي بيسموه اضطرابات الجزدنة أو التجسيد تجسيد يعني إيه؟ يعني بتشتكي من أكتر من آه، عرض في أكتر من جهاز ها؟ شامل الجهاز التنفسي وضربات القلب الزيادة والإغماءات اللي موجودة ده بيسموه آه، اضطرابات الجزدنة أو السوماتيزيشن disorders يعني اضطراب ال- ال- آه، الجسدنه باللغه العربيه بتلاقي بيجي بقى بشكاوي متعدده لاكتر من جهاز وعضويا مش متربطين مع بعض وعلى مستوى الفحوصات بتطلع ما عندهوش حاجه خالص وده صراحه بيجي المفروض بيجي في سن متاخره عن كده شويه يعني بيجي في سن اكتر من كده طيب هناخد اتصال ونكمل الرد على نورهان الو ام امين ان شاء الله ام امين اهلا بيكي اهلا اتفضلي.
بحضرتك بقول لحضرتك معايا ابني عنده 27 سنه ايوه كان من الثلاث سنين آه، يعني كان زعل فاغمى عليه قعد من الساعه يعني من المغرب لغايه الساعه 10 ونص بالليل فوديناه طبعا المستشفى وكده فالمهم بعد كده وديناه لدكتور مخ واعصاب قال ايوه ان هو عنده نسبه كهرباء او اللي هي البقره
بؤرة نشطة امم اتفضلي ام امين الخط قطع طيب آه هنكمل ال- ال- ال- الحاله الاولانيه بتاعت نورهان اللي هي ودتنا للاضطراب الثاني وهنا قلنا ال somatization disorders او اضطرابات الجسدنه ودي صراحه بنلاقيها في- ممكن تكون في سن متاخره عن كده شويه وبتبقى موجوده في ال females ال- في ال- في الاناث اكتر من الذكور آه، بنلاقي اغلب العيادات ال- في مختلف التخصصات عندهم هذه ال- ال- هؤلاء المرضى بيبقوا موجودين لانه في الاخر خالص اخر واحد بيروحوا له ال- ال- الطبيب النفسي للاسف الشديد فالدكتور بيبقى معذور واحده جايه بضربات قلب آه، سريعه واغماءات و- وضيق في التنفس آه، وجاي عندها صداع وجاي عندها اكتر اكتر من عرض فبيحاول يعمل الفحوصات فيخلص كل الفحوصات اللي هو عايزها وبعد ما يلاقيها ما فيهاش حاجه يقول لها اقول لك ايه روح للدكتور آه، نفسي فبتبقى صراحه م- من البدايه لو بيبقى في جزء تثقيفي حتى حتى لعامه الاطباء عن بعض الاضطرابات النفسيه الاعراض الاوليه بتاعت الاضطرابات النفسيه هتختصر آه، لينا خطوات كتير جدا من آه، تعذيب ال- المريض وده آه، صراحه اللي عملته كانت ال WHO اللي هي منظمه الصحه العالميه ورحنا عملنا تدريبات لل- لل- للممارسين العامين والاطباء في التخصصات الاخرى عن كيفيه تشخيص ال- الاولي لبعض الاضطرابات النفسيه ال- ال- البسيطه لان هو سواء رضينا ام ابينا 70% منهم بيروحوا لهؤلاء ال- الاطباء فرجاء للاخوه الزملاء الاطباء انه آه، يعني ي- يخلي دور الطبيب النفسي معاه في خصوصا اطباء الامراض ال- الباطنيه بمختلف تخصصاتها آه، عشان نأثر على المريض بس خطوات كتير جدا في العلاج لأنه عندنا الاضطرابات لما بتتلحق في ال- في في البداية بتجيب نتيجة في العلاج أكتر كتير جدا من لما تبقى متأخرة و- و- ومزمنة ناهيك بقى عن في الطريق بيروح بقى لل- للمعالجين شعبيين آخرين فدي حالة من حالات ال somatization disorders اللي بيبقى صراحة ليها منشأ عضوي يعني بتبقى في كيمياء في المخ اللي هي الناقلات العصبية ربنا عاملها بتوازن سواء كانت آه، هذه الناقلات العصبية السيروتونين والدوبامين والنور أدرينالين بدون الدخول في تفاصيل فيها ولكن المفروض ان هي ماشية ب- ب- باتزان بتروح تغذي آه، مركز التفكير مركز العاطفة مركز الإدراك مركز الاستقبال مركز الذاكرة كل هذه الأشياء ربنا م- مشيها بتوازن لا يخل احيانا في بعض ال- ال- ال- ال- المرضى بيحصل خلل في هذه ال- ال- الناقلات العصبيه حاجات بتزيد حاجات بتقل احنا بنتدخل ببعض الادويه الخفيفه بنظبط هذه الادويه و- والأدوية النفسية يا جماعة بتاعتنا ما هياش آه، ب- بالوصمة ال- ال- ال- اللي عند الناس الأدوية النفسية زيها زي أي أدوية موجودة في السوق لا هي بتعمل إدمان ولا هي بتعمل آه، آه، آه، بتبوظ خلايا المخ زي ما بيقولوا ولا بيقولوا اللي بياخدها معرفش ما بي ما ما بيقدرش يبطلها كل هذه الكلام طبعا آه، نتيجة لعدم آه، توعية بالاضطرابات النفسية بوجه عام فهي ليها آثار جانبية فعلا زي ما الانتيبيوتكس مثلا ليه آثار جانبية آه، فرجاء ان هي آه، تعرض على طبيب نفسي زي ما نصحها ال- ال- ال- الطبيب ال- ال- المعالج لانه اكيد هو عمل فحوصات وجد انه ما فيهاش حاجات آه، آه، عضويه آه، نيجي لأم آه، أم محمد أم محمد دي مشكلة صراحة بين آه، البنت اللي بتقول عندها تسع سنين و- وعندها آه، اضطراب عصابي آه، البنت مش عايزة آه، تروح ل- لباباها فنقول هنا لب المشكلة هنا في الأب الأب قالت نبذة مختصرة بناء على كلام ال- ال- ال- المتصلة طبعا عشان ما نظلمهوش إننا ما سمعناهوش إن هو وحيد ومتدلع وبيكره البنات يعني يعني حاجة يعني مش ما هياش مقبولة إطلاقا دلوقتي خالص إنه بيكره البنت عشان يخلف ولد فبيعاملها معاملة سيئة فشيء طبيعي إن هي مش عايزة تروح له آه، المشكلة الكبيرة إنه إنه صورة الأب عندها بتتكسر آه، طب هناخد اتصال ونكمل مع أم محمد أم محمود
وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله أهلا أم محمود آه، لو سمحت يا دكتور آه، أنا بنتي عندها عشر سنين
أيوة آه، بس يا فند آه، دكتور بت... آه، بتكذب كتير آه، أما بتغلط ما بتقولش أنا غلطانة آه، بتكذب آه.
دايما آه، دايما يعني عايزة تبقى صح دايما تبقى صح حتى في الدراسة هي مستواها الدراسي كويس وبتطلع من الأوائل بس آه.
إن غلطت غلطة وأنا عاتبتها عليها دايما تكذب لا أنا ما غلطتش لا أنا مش مش عارفة كنت دايما بصراحة.
بتعديها يا أم محمود اه انا بعاتبها جامد يعني ودايما بتنتقديها
اه ودايما عايزة عايزاها آه، تبقى آه، مثالية يعني ب- ب- بتضايق جدا من من الكذب ده من من الكذب طب وانت بتعاقبيها على الكذب من هي صغيرة
لا والله هي الظاهره دي بت- بتبقى موجوده في الدراسه بس يعني في الدراسة بس فبتكذب عليكي في كل ما يخص الدراسة اه اه عشان انت ضغط عليها انه لازم تجيب الدرجات النهائية امم هي وحيدة معاكي ولا معاها انا معايا بنتي تانية وولد اه ان هي الكبيرة اه هي الكبيره اه اه برضو البنت والولد التانيين بتنتقديهم بهذه لا الطريقة والله انا معايا البنوته التانية مستواها كويس يعني هي برضه بتطلع من الاوائل بس شفتي خدي بالك كنت بتعبري عن البنت العشر سنين قلت البنت والتانية البنوتة يعني حتى في تعبيرك في فرق في المعاملة ما بين آه.
الاثنين خدي بالك بقى آه.
عشان حاسه انها صغيره بس يعني اي كان المبرر بس حتى انت حتى يعني طبقة صوتك اتغيرت وانت بتتكلمي عن البنوتة بخلاف ما بتتكلمي عن البنت فخدي بالك من الحتة دي لان هي ده هيبقى مدخل علاجي يعني
حاضر طيب آه ه- هرد على حضرتك يا أم محمود دلوقتي حاضر آه هنرجع آه تاني كمان لل- ل- لأم محمد اللي هي البنت البنت طبعا محتاجة آه آه، تأهيل نفسي ومحتاج الأب والأم تقعد معاهم واضح إن ال- الأسرة م- متكسرة بطريقة غير عادية الأب في وادي والأم في وادي بناء على كلام المتصل عشان ما ن- ما نظلمش الراجل آه، قد يكون الأب ال- ال- التربية بتاعته أو التنشئة بتاعته آه، رسبت فيه حاجات مش عارف يتخلص منها آه، فلازم نقعد معاه دي بنته يعني إذا ما كانتش آه، إذا ما كانش هيقعد عشان عشان بنته هيقعد عشان مين فرجاء إن هم الأسرة كلها تتعرض على طبيب نفسي عشان نشوف ما هياش المشكلة البنت البنت عبارة عن ال- القربان اللي بيقدموه الأسرة عشان يداروا على آه، آه، الخلافات بتاعتهم آه، عفوا معانا اتصال أمة الله
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا بيكي
لو سمحت يا أمة الله أموري ايوه أيوة أنا مع حضرتك
ايوه لو سمحت يا دكتور أيوة
آه ليا واحده قريبتي عندها 16 سنه 16 سنة آه فجاه آه لانها بقى تقعد مع نفسها مم.
وتضحك مم.
وتبص للحمام وآ- وتطرقع بصوابعها بايديها
تقعد مع نفسها تلاقوها بتكلم تعلمت نفسها طبيعية جدا وفي التعليم وكده تلاقوها بت... بتكلم نفسها
يعني ايوه بتكلم حاجه كده تبصها في الحيطه وتطرقع في صباحها وتكلم فيها وتقول لها لا لا لا مش آه.
هعمل كده او مش يعني عارف إيه، بتعمل بتكلم بتعمل كده.
حديث متكامل مع آخر مش موجود انا مش سامع حاجه والله آه، بتعمل حديث متكامل مع آخر مش موجود يعني كأنه بتشاور بإيديها بتكلم آه آه، الدراسة بتاعتها أخبارها إيه؟
ضربها كده عشان تسكت الدراسة بتاعتها أخبارها إيه؟
لا تعبانه خالص في يعني في تدهور دراسي ولا هو مستواها تعبان؟
هو مستواها تعبان اصلا مستواها من البداية اه مستوى تفكيرها طبيعي يا يا أمة الله؟
يعني مش قوي آه مش قوي طيب أنا هرد على حضرتك بيها بس عندها جدتها يعني عيانه
طب ده جدتها ال- مريضه نفسيا من الأعراض دي برضو- من إمتى؟
يعني بقول لك وهي عندها 16 سنه وهي لسه عندها 16 سنه ونص يعني طيب آه، جدتها تعبانة بإيه؟ بمرض نفسي مزمن يعني؟
اه مرض نفسي اللي هو إيه في ضلالات وهلاوس برضه وحاجات زي كده ولا لأ؟
لا ما بت... يعني قاعده مريضه نفسيا ما بتتكلمش مع حد خالص قاعده في مكانها ما ما بتخرجش بتكلمش حد ولا تقعد مع ولا حد تطلب أي أكل حاجة.
ولا تروح حمام أنتوا اللي تودوها وخلاص آه، احيانا ما بترضاش تروح حمام طيب طب هرد على حضرتك ماشي ماشي أهلا بيك.
شكرا آه، انا عايز ارجع بس ل- كمان ال- ام ام امين ال ال 27 سنه وحاله اغمى عليه وبعد كده الشخص للاسف شديد انه عنده كهرباء اولا نوبات الصرع يا جماعه يعني لا يمكن تقعد من العشاء آه، او معرفش من الظهر لغايه العشاء هذه فتره طويله نوبات الصرع معروف ان هي نوبات بتيجي متكرره بتقعد من 3 لخمس دقائق ويبدا المريض يفوق ممكن قد يدخل في نوبه تانية بس في فواصل ما بينهم انما من اول مره لما يجي المريض ويقول انه والله ده اغمى عليه لمده يوم كامل او مثلا 10 ساعات ده بتخليني من اول وهله استبعد انه يكون هذا آه، ال- ال- المريض في نوبات صرع حقيقيه وانما بنروح لنوبات الصرع الهستيريه يعني من من العصر لل- لل- لل- لغايه العشاء او من الظهر لغايه العشاء وهو في نوبه الاغماء فمحتاج آه، يا أم- يا أم امين انه البنت دي تعرض على آه، طبيب آه، امراض نفسيه عشان ي- يقدر يشخصها دي إذا كانت اضطراب آه، تحولي ولا ده كانت نوبة صرع حقيقية الحاجة اللي هم عملوها عملوا تخطيط دماغ كهربائي أولا هنا لا نعول على تخطيط الدماغ الكهربائي في تشخيص آه، النوبات الصرع يعني مم... هناخد هناخد اتصال وهكمل معهم أمين أمة الله اسكندرية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازي حضرتك يا دكتور أهلا بيك لو سمحت دلوقتي انا عندي ابن اختي عنده 12 سنه 12 سنة اه مم.
وعنده اخته الكبيره آه، في ثانويه عامه آه بينه وبينها ست سنين أيوة فدلوقتي هو دايما امه كانت زمان آه، الولد كان شقي جدا ما كانش فيه تعاملات معاه كتير من آه، من من اهله يعني اهل امه واهل ابوه يسلموا عليه بس آه وكانوا منتمين للبت فهي كانت دايما تزعق في الحته دي قدام الولد وتقول ما بيحبهوش انا عارفه انك مش بتحبوه إيه الكلام ده الأب أنا والأم ما بحب الولد.
بيحبوش الولد اه ما بيحبوش الولد ليه؟ عشان شقي؟
بيحبوا الاب والام إيه، بتتكلم علينا احنا على الاهالي احنا بنحبه البنت اكتر يعني يعني انت انت انتوا بتح... بيتهموكوا الاب والام اللي كنتوا بتحبوا البنت اكتر من الولد
ايوه عشان البنت هاديه وطيبه و- و- ومؤدبه وهي انتوا صغيرة درجة كده.
قرابتكم الولد ليها كان ايه درجة قرابتكم ليها ايه بنت انا اختك اختها اختها انا اختها اه يعني بيتهموكوا ان كنتوا كعيلة تحبوا البنت اكتر من الولد بالظبط كده بالظبط آه.
فالولد دلوقتي امم.
اه خد فالولد موقف دلوقتي منكم؟
مش مش عاجبه اخته وكل ما امه تعمل له حاجه وتدي له طبعا.
عقاب طبعا.
يدعي على اخته ومش طبعا.
طايقها طبعا ويقول يعني الكلام ده لما جواه يدعي طبعا عليها ومش طايقها ويا رب تموتي ويا رب تسقطي اه وحاجات من دي فهل تعرض على الدكتور نفسي ولا لقيت طب انتوا انتوا انتوا ايه دوركم مع الابن والبنت يعني انتوا ملتصقين بيهم لدرجة انه قاعدين معاكم على بنحبوا طول البنت والولد مع بعض زي بعض هي اللي كانت فاهمه غلط اه احنا بنحب البنت والولد مع بعض بس هي كبنوته انا اجي رايحه جايبه توكه طيب آه، اختي تانية مثلا جايبه توكه عقد عجبها طيب.
آه، هم بياخدوا الحاجات دي غلط طيب هرد على حضرتك يا امة الله ماشي الله يكرمك ماشي.
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هناخد اتصال تاني أمين أمين أستاذ أمين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله
اهلا بك يا شباب أهلا بيه
لو سمحت يا دكتور انا عايز احكي لحضرتك قصه بس بسرعه كده حصل لي مختصرة من بس ثلاث عشان سنين.
المكالمات كتير اتفضل ماشي معلش اتفضل دلوقتي حضرتك انا م- من عندي 15 سنه كده عندي 34 سنه 34 سنة اه اه من ثلاث سنين كده حصل لي ان انا يعني حسيت ان انا على ثلاث اربع مرات كده ان انا مش حاسس بالدنيا كده ومش حاسس بطعم الدنيا والدنيا غريبه بالنسبه لي زهقان وقرفان و- ومالكش نفس لا لا لا في حاجه حضرتك مش موضوع زهق امال ايه لا م- موضوع حضرتك ان انا انت إن مش أنا حاسس يعني بطعم الدنيا حياه تانية غريبه كده ومش حاسس بالدنيا ضعيفك و وطعم الدنيا متغير عندي وال- والحياه مش م- مش استاذ زي امين الأول.
انا هقول لك بس حاجه ركز معايا في فرق ما بين مش حاسس بطعم الدنيا وفي فرق ح- مش حاسس بالدنيا نفسها حاسس ان انا في عالم تاني اه بالظبط كده يعني ايه نسبيا حاسس انه عالم تاني بس بروح واجي وكده بس انا قعدت فتره لساني كده تعبان وبت- واتعرفت على م- دكاتره كتير نفسيين وحضرتك وكده احيانا تحس انك انت مش انت يا نعم.
امين
نعم احيانا تحس انك انت جسمك مش هو مش انت ايدك مش مش ايدك الناس اللي آه، بتشوفهم لا دول مش مش مش, الناس اللي مش شفتهم بالظبط كده آه.
بس
نعم بس حضرتك بس يعني يعني مش يعني مش حاسس بقى الشمس حتى نفسها لما اخرج بره آه.
بعد اوقات بتضايقني اخرج مثلا ابقى طبيعي شويه بس مش مش زي الاول الاحساس بالطبيعه كده مش موجود عندي خالص مش الاول طيب انت بتشتغل اه انا حضرتك بشتغل آه، منتظم في عملك ومتزوج ومنتظم في اسرتك مفيش اه مشكله طبعا بس بس حضرتك انا قبل يعني آه، اما تعبت كده قعدت سنه تعبان آه.
بعد كده خرجت بالعافيه وكنت مش طايق الدنيا ومش حاسس مش عارف ايه الد- الحياه طبيعيه مش طبيعيه كده بالنسبه لي حياه ثانيه ما عادش- حضرتك آه، نعم ما عادش مستمتع بحاجات كنت بتعملها قبل كده مثلا تروح تزور اصحابك تتكلم معاهم ولا مفيش الكلام ده دلوقتي لا لا لا لا ساعتها ما كانش فيه لكن دلوقتي حد- الحياه عاديه بالنسبه لي بس نفس ال- نفس ال- ال- الإحساس ده.
بالحياه دي مش موجود عندي طيب ماشي حاضر هرد عليك يا استاذ امين ماشي اتفضل طيب.
شكرا آه معلش عفوا الاتصالات آه احنا كنا بنتكلم في ال- في الحاله اللي هي ال- نوبات الصرع نوبات الصرع احنا قلنا لازم تتعرض على طبيب نفسي ومش لازم كل واحد يتعمل له تخطيط دماغ كهربائي ويتقال له ان عندك بؤره نشطه وما اعرفش ايه يبقى ده صرع لانه لا نعول على تشخيصه في اكتر فقط لغير محتاجين ثلاث اربع حالات اللي هو بيجي specific انه نحلف انه ده عشان آه، رسم المخ يبقى عنده كده فرجاء ان هي تعرض على طبيب نفسي نيجي ام محمود اللي هي بتشتكي ال- ال- اللي عنده 10 سنين آه، بنت عندها 10 سنين آه، بتكذب وعايزه تبقى صح الصح والام دائمه ال- النقد لل- للبنت واللي انا قلت لها يمكن انك انت بتكلمي لما جت تتكلم على البنت الصغيره ان هي البن- بنوته وحصل في صوتها كده شيء من الاريحيه آه، واتكلمت عن البنت كده بتكشير انا حاسس ان هي مكشره ورا الميكروفون فبتقول البنت آه، بتكذب وعاوزه تبقى صح على طول والكذب ده ما ينتبهاش الا في آه، سنين المدرسه آه، ال- ال- ال- الكذب في الاطفال يا جماعه له مبررات كتير جدا جدا يا اما يبقى هروب من موقف يا إما بيبقى الحصول على آه، تدعيم آه، نفسي فبيكذب عليه فبيرضي الأم بيها يا إما ال- الهروب من موقف معينة آه، من مواقف معينة وأنا شايف إنه إنه إنه البنت آه، اللي هي بتحكي عنها أم محمود آه، عندها كل هذه المبررات ان هي مامتها عايزاها في الدراسه تبقى آه، كويسه جدا جدا عايزه البنت ما بتكذبش يا جماعه كذب الاطفال مش زي الكذب الخبيث بتاعنا الكبار كذب الاطفال زي ما بقول لك بيبقى آه، آه، انواع معينه الهدف منه بريء جدا جدا اي نعم ده مش قاعده ان احنا ما ن- نعودها ان هي تكذب ولكن تعالى خلينا نسال نفسنا احنا اللي بنضغط على الاولاد احيانا نخليهم يكذبوا يعني لما نقول لها انك انت آه، آه، مش عارف آه، جبت ازاي تجيبي تسعة من عشرة فلازم هتكذب هتقول لك اصل يا ماما ال- ال- المس خطفت مني الورق قبل ما اخلص ف- ف- فده نوع من الكذب عشان تهرب من موقف معين آه، معرفش هي صح ما لازم البنت ما تفهمش دلوقتي يعني ايه صح لان الوظائف المعرفيه بتاعتها آه، طيب آه، هناخد آه، اتصال ام محمد ام محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله لو سمحت يا دكتور انا على طول اتفضل.
عندي الاحساس بت- بت- بفكر في الموت بطريقه كتيره جدا احساس ايه حضرتك يا ام محمد تف- خوف من الموت وعلى طول تف- الخوف من الموت اه تفكير على طول ملازم ليا الخوف من الموت ولا بتجيلك نوبات بتحس انك انت هتموتي دلوقتي ايوه كتير كده ضربات قلبك تزيد وتحسي برعشه وحاله من الكرب العظيم ايوه بالظبط كده اه وكشفت قبل كده ورحت عند دكتور نفسي اه وخدت آه، بروكاستين قعدت ماشي عليه سنه باروكسيتين من غير ذكر اسماء ادويه معلش عفوا ايوه خدت آه.
مشيت عليه سنه بس الموضوع طيب.
ده يعني خفيت منه شويه ورجع لي تاني آه، بتجيلك في نوبات
ايوه النوبات دي موجوده وبعدين تقعد قد ماسكة ايه فيها على النوبه طول، تقعد يعني قد طول ايه اليوم النوبه يا لازم.
ام أم محمد تقعد قد ايه النوبه نوبه الهلع هذه دي بتمشي بتقعد مثلا بتاع نص ساعه ولا كده وبتمشي بس طول اليوم بس بقى بتقعدي ما بين شغال.
النوبات وانت خايفه ومتوتره لا تجيلك النوبه مره تانية ايوه طول اليوم بقى الخوف ده طب وليه بتخافي من الموت يا أم محمد صحيح؟
على طول تفكير يعني اي حد مثلا يموت في المنطقه هو أنت مش أو كده، هتموتي؟
تفكير في الم- في الموضوع ده هتموتي ولا لا؟
نعم هتموتي ولا لا؟
كلنا هنموت كلنا هنموت طبعا انما انت معذوره انك انت انت عارفه انه دي حقيقه بس يا عيني هذه النوبات بتقحم نفسها عليكي فبتخليكي في حاله من الهلع الشديد هرد على حضرتك ماشي اتصال اخر يا ام محمد ان شاء الله ام صباح ام صباح عفوا الو السلام عليكم ايوه ام صباح اهلا بيكي لو سمحت يا دكتور انا عندي سؤالين السؤال الاول مرتبط باختي لها سنه آم، يعني لها سنه في حاله من الوسواس القهري او المس آه، رحنا لدكاتره كتير رحنا لمشايخ كلهم قالوا عندها مس وكان في مس يعني جني ليها والحمد لله رب العالمين ربنا شفاها بس هي بتقول انا مش حاسه براحه انا مش فرحانه انا قلبي مش فرحان خايفه دايما من الموت آه، ما بتضحكش دايما عا- آه، دايما بكى مفيش ضحك ابدا غير قليل جدا آه، دايما تلاقيها قاعده ساكته آه، يعني ايه وسواس وجالها- قهري يا ست الكل يعني ايه وسواس قهري
آه، دايما بتفكر في حاجات يعني اعوذ بالله حاجات وحشه يعني حاجات آه، مين اللي خلق الكون مين اللي عمل مين اللي سوى طب كلنا بنفكر في حاجات زي كده إيه المشكله ما هي- هي بقى بتفضل تبكي عشانها وتقول ومثلا نقول لا ما فيش اعوذ بالله ما فيش رب ما فيش كذا ما بالظبط فيش كذا بالظبط بالظبط هو ده اللي اللي عليها بقى الافكار اللي بيجي لها انه مفيش صلاه مفيش رب مفيش حاجه زي كده اه تقول انا بصلي وحاسه ان انا مش بصلي بتقعد في الحمام كتير
اه كانت الاول لكن دلوقتي المشايخ منعوها خالص ان هي تفضل في كتير في ال- يعني في مم.
الحمام مم.
و- وحصل يعني ان هي حصل لها مس مس الجني ده حصل لها طيب.
عباره عن يعني حاجه بينها طيب وبين جوزها ده ده السؤال الاول السؤال الثاني يا ام أم صباح السؤال الثاني يا دكتور انا عندي بنتي انا وباباها منفصلين ايوه آه انا مسافره قطر وباباها مش معاها يعني هو هي مع امي آه هي الحمد لله الحمد لله نفسيا متو... يعني الحمد لله كويسه جدا أيوة.
بس لها عيب واحد يا دكتور ان في الدراسه عندها الحروف مش عارفه تعرف الحروف يعني مثلا اكتب كم لام عمرها مش عارفة كم تعرف عمرها يا لام.
ست الكل ها هي تسع داخله في تسع سنه كم
داخله في تسع سنه تسع يعني تمن سنوات سنة يعني ونص.
تسع سنوات اه بتاكل حروف بتسقط منها حروف
اه ما بتعرفش تكتب الحرف ما بتعرفش تكتب الحرف في نطقه بتنطق الحرف كويس اه جدا وبتكتبه لو شافته تكتبه جدا ويعني خطاه كويس بس يعني عندها مشكله في ال- في الكتابه
لا ال- القراءة القراءه عندها مشكله في القراءه ماشي حاضر اه حاضر يا ام صباح هرد على حضرتك ان شاء الله ماشي الف شكر يا ماشي دكتور.
العفو آه هنرجع لل لل- للحالة اللي بتكذب وقلنا ان هي دي يعني المفروض الام تتصلح في الت- في التعامل مع ال- مع البنت آه في امة الله 16 بتقول بنتها 16 سنة وبتقعد تتكلم مع نفسها طبعا تتكلم مع نفسها دي نتيجة لأصوات بت- بتسمعها في, في, في ودانها وده السن للأسف الشديد أحيانا عشان ما نظلمهاش يعني ده بداية الكلام ال- اللي قالته والدتها إنه دي بداية ال- ال- اضطراب التفكير أو بنسميه ال- ال- الفصام عشان ما تتخضش بيبقى فيه هلاوس سمعية وبيبقى فيه هلاوس آه، آه، بصرية وتبقى فيه أفكار ضلالية فبنصحها ضروري دلوقتي لازم تعرضها على طبيب نفسي عشان آه، دي هتتلحق كويس جدا جدا وهتتعالج ولها أدوية بتتعالج وبتتحسن وبترجع لحد ما بتمارس حياتها طبيعي آه، التاني أمة الله اللي هي 12 سنة بتقول انه اه آه، ال- الولد الشقي والبنت اللي بيحبوا البنت وما بيحبوش الولد فشيء طبيعي ان الولد آه، من كتر الكلام انه آه، خالتك او الناس دولت بيحبوا البنات ما بيحبوش الاولاد فتكونت عنده رغبة عدوانية ضد كل ما هو انثى فبيحاول يعتدي على اخته فمش قادر عشان اكبر منه ف- آه، سوري على خالته وعلى الاسره اللي بتحب البنات فبيحاول يعمل مشاكل مع مع الاخت فبقول حذاري من ال- هذه التفرقه والكلام اللي بيسمع للولد اذا كانت فيه مشاكل آه، ما بينكم حلوها بهدوء آه، ما تاثروش على الاولاد عشان ما تترسبش فيهم عقد بعد كده هيطلع آه، يا اما حاجه من الاثنين يا اما هيرفض ال- كل ما يمثل الأنثى آه، صور الأنثى كلها مش هيرضى يتجوز أو لو اتجوز هيبقى عدواني هيطلع عين ال- آه، مراته آه، فرجاء إذا كنتوا عايزين يصلح تعرضوا كلكم بقى على طبيب نفسي وده مش عيب يعني انتوا مش مجانين انت عندكم الولد والبنت مفيش غيرهم آه، ده اللي بتتعبوا عشان يطلعوا آه، كويسين بدل ما تكوني آه، آه، تكونيهم جسديا كونيهم ذهنيا في الأول آه، الحالة الثالثة أمين بقى دي ده حالة ظريفة جدا جدا وبنشوفها يعني هي مش كتير بس بنشوفها أمين بيشتكي شكوى إنه بيقول أحيانا مش حاسس إن الدنيا دي الدنيا آه، وأحيانا تيجي يقول لك أنا مش حاسس إنه أنا آه، وأحيانا تيجي يقول لك والله أنا إيدي دي مش حاسس إن هي إيدي ده بيسموه اضطراب اختلال الإنية يعني إيه بيسموها اللي معرفش ال- بيسموها دي رياليزيشن يعني اختلال الحقيقة إنه حاسس إن الدنيا دي مش دنيا او دي بيرسوناليزيشن او حاسس ان انا مش انا ده للاسف الشديد احيانا بتبقى بدايه لاضطراب تفكير اضطراب فصامي ف ب- بنقول له يا استاذ امين يعني حاسب آه، شويه لازم تتعرض على طبيب نفسي عشان آه، نقدر آه، آه، نحلل الشخصيه بتاعتك او نعمل تحليل للشخصيه بتاعتك وللعرض اللي انت بتشتكي منه آه، لانه ده بي في في ادويه جديده دلوقتي بتجيب نتيجه مع هؤلاء الناس قبل ما يدخلوا في مرحله ال- ال- الفصام آه، الحاله الام محمد اللي بتجي لها بقى نوبات هلع دي بيسموها ال panic disorders او نوبات الهلع بيجي لها احساس آه، مفاجئ وحتمي بالموت بدون مقدمات وبدون سبب فبتلاقي ضربات قلبها زياده آه، بتلاقي في رعشه في ايديها بتلاقي في نشفان في الريق بتلاقي في زغلله في العينين بتلاقي في آه، اضطرابات معويه ممكن ترجع وبتقعد النوبه صراحه ما تزيدش عن لمده ساعه ولكن ما بين النوبات بتبقى متوجسه خيفه لحسن تجي لها آه، النوبه مره ثانيه مهما توصف المريضه في نوبات الهلع ما تقدرش توصف يعني عارف تعبير هلع بالترجمه بالعربي هو شده الخوف مش هتقدر توصف الاحساس اللي بيجي لها لدرجه انه بعض آه، المرضى اللي عندهم نوبات هلع عشان يتخلصوا من حياتهم بينطوا من الشباك لانه هتموت دلوقتي آه، فده آه، بتبقى ليها سبب عضوي خلل برضه في كيمياء المخ آه، بتتعالج بأدوية كويس جدا جدا وبتتعالج بالعلاجات السلوكية يعني بالعلاجات السلوكية هي يمكن أنا في خلال ال- الكلام آه، حبيت أدي حتة علاجية إنه بقول لها يعني آه، آه، أنت آه، مش هتموتي فبتقول لك لا أنا هموت فعلا بس بتجيني نوبات خايفة منها فده بنعالجه بتقليل الحساسية تجاه المثير في بعض البرامج السلوكية بت بت بتوضع لهذا المريض وبيتحسن بيبقى كويس جدا جدا طبعا آه نيجي لأم صباح أم صباح قالت لنا حالتين الحالة الأولى هي مرض آه، آه، ظاهر وواضح بيسموه آه، اضطراب الوسواس القهري وأكثر من مرة يمكن قلنا في ال في ال في القناة هنا أنه يا جماعة هناك فرق ما بين اضطراب الوسواس القهري وبين الوسواس الخناس الوسواس الخناس بيعترينا كلنا وبنستعيذ بالله آه، منه و- و- و- وبيعدي بنصلي بندعي ربنا انه يحفظنا ف- فبتاع انما يا جماعه الوسواس القهري هو مرض عضوي ليس له علاقه بالشيطان اطلاقا هذا المرض ربنا اللي بيحطه في الانسان لا شيطان ولا غيره ولا هو ضعف ايمان ولا هو آه، آه، قله تدين ولا اي حاجه خالص هذا مرض له خلل عضوي زيه زي اي مرض بيتعالج آه، كونها ربنا كرمها بمشايخ هدوها وطمأنوها لحد ما بس هيرجع لها الوسواس مرة تانية إذا ما تعالجتش بكلمك بمنتهى الأمانة هيرجع لك الوسواس القهري مرة تانية ولو رجع هيتحول لحاجة مزمنة فروح الطبيب وتعالجي مع ال ال ال واقري القرآن لنفسك أو الشيخ يقرأ لك القرآن مفيش مشكلة خالص عندنا طيب آه، هنا قدامنا بس دقيقتين ه- هرد على على ام صباح في ال- هم اسره منفصله للاسف الشديد فالنتيجه ال- اللي بيدفعوا ثمنها آه، دي البنت اللي عندها تسع سنوات اللي عندها مشكله في القراءه ومسميها الديسلكسيا مشكلة في القراءة وال- وال- والكتابة ولكن هتلاقي عندها كم من الاضطرابات الشخصية آه، موجودة نتيجة لانفصال ال- الأبوين واضح الأم مسافرة بتشتغل في قطر والأب مع احترامي طبعا لسبب الانفصال بتاعهم ولكن بنقول يا جماعة آه، آه، تحملوا رجاء تتحملوا عشان الأولاد يطلعوا آه، مستقرين آه، نفسيا وده المجتمع بتاعنا اللي مش هيسمح لك تنفصلي ولا هيسمح للراجل ان هو هيزعلوا مننا الستات انه هيتجوز مرة تانية فنرضخ للأمر الواقع وعشان أولادنا احنا عايشين كلنا عشان أولادنا عشان نربيهم بطريقة نفسية صحيحة وكان كان كان بودنا ان احنا نستمر معاكم ولكن وقت البرنامج انتهى فنشكركم آه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصحة كنز لا يبلى